السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قرأ الإمام اليوم من سورة الرعد حتى أول ربعين من سورة النحل حاجة كده يعني تخليك سبحان الله تستشعر في هذه الليلة وأنت تسمع هذا الجمال كأنك تسمع القرآن على نهر الكوثر كأنك تسمع القرآن سبحان الله تحت شجر الطوبة أسأل الله سبحانه وتعالى ألا نحرم من هذا النعيم حاجة سبحان الله كل يوم كل آية مش كل يوم كل آية بتسمعها بتحس إن هي نعيم مختلف تماما عن النعيم اللي قبله والنعيم اللي بعده زي نعيم الجنة كده مش عارف تعيش مع دي ولا تعيش مع دي ولا تعيش مع ديت سبحان الله حاجة في غاية الجمال يعني سبحان الله في آية في سورة طبعا القرآن كله لكن الواحد عشان الوقت يعني هنعلق على آية هي هتكون عنوان هذا اللقاء أو ده الهدف من هذا اللقاء إن احنا نعرف ربا يعاملنا هكذا يقول الله سبحانه وتعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يا سلام وإن ربك لذو مغفرة للناس على مش على صلاحهم مش على تقواهم على ظلمهم الآية دي سبحان الله تجعلك تدخل هذه الليالي بطريقة مختلفة تماما ولذلك سبحان الله لازم بعد الآيات دي لازم يبقى في سجدة لازم يكون في سجدة الباب ده مهم جدا جدا إن الواحد يستحضره في آية أو آيات سورة الرعد في آية جميلة جدا يقول الله سبحانه وتعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم يا سلام على الجمال يا سلام على الجمال بيقول لهم هم المشركين دول خلقوا خلق فأنت بقيت مختلف بقيت مش عارف عم بتشوف حاجة كده تقول دي خلق الله ده خلق الله لكن ده خلق الإله التاني فشوف القرآن قد إيه بيحرج الناس وقد إيه بيخليك تتكشف قدام نفسك بيقول لك سبحان الله أم جعلوا لله وقبلها قل هل يستوي الأعمى والبصير واحد أعمى واحد بصير واحد أعمى القلب والتاني بصير القلب واحد لا يرى بسبب الران والبلاك والقطران اللي في قلبه مش شايف وفي واحد بصير الدنيا واضحة تماما أم هل تستوي الظلمات والنور سبحان الله الواحد بي يعني إيه ناس في المسجد تيجي تطلع بره المسجد تشوف بعض الناس الذين نسأل الله أن يهدي الجميع تحس ان انت سبحان الله هم دول يا جماعه جايين منين دول جايين هم الناس ديت يعني سبحان الهادي اما تشوف الناس ديت وهي مشغولين ولابسين اللبس ده وماشيين في الشوارع بالطريقه ديت تقول سبحان الله البعض فاكر ان ده نور وان ده تنوير لا والله ربنا بيقول لنا ايه اللي انت شفته ده وعشته هل تستوي الظلمات والنور هل تستوي الظلمات والنور اوعى بقى تسيب النور ده وترجع تاني ليهم لهؤلاء سبحان الله من الآيات الجميلة جدا قبل ما تغادر سورة الرعد يقول الله سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب وجعلوا الله شركاء قل سموهم الآية دي بقى تخليك أنت يعني سبحان الله تبقى نفسك تطلع يعني قلبك كده تخليه أو هو بيحصل كده يعني تلاقي إن قلبك كده راح سايبك وراح منطلق في وسط اللي السماء كده ينطلق قل سموهم سموا لي الاله بتاعتكم سموهم انا لي انا بعبد التواب من الهكم انا اعبد ربي الشكور من الهكم انا اعبد رب الحليم الستير من الهكم سموه ايه الاله بتاعك اسمه ايه مناه الثالثه الاخرى ايه الاله اللات ايه الاله بتاعكم سموهم عشان نعرفهم من اسمائهم ونشوف ان الاسماء دي مرتبطه بهؤلاء ولا لا قل سموهم يا سلام خلف ابن هشام صاحب اللغة والقراءة كان بيقرأ على سليم بن عيسى مقرئ فبيقول قرأت يوما المؤمن أي سورة غافر يقول فلما بلغت فلما بلغت قوله سبحانه وتعالى إلى قوله سبحانه وتعالى ويستغفرون للذين آمنوا أي أن الملائكة حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا هنا بكى الشيخ بكى ايه الشيخ اللي كان بيعلم خلف بكاء شديدا وده يا جماعه الجمال هو ده المعلم المعلم الذي يعني تستفيد من عيونه ومن سمته ما لا تستفيده من كلامه هو ده دول المعلمين اللي تستفيد من الحال الغير مصطنعة فبكى بكاء شديدا ثم قال لي يا خلف أما ترى ما أعظم حق المؤمن يا جماعة الناس دي الناس دي كانت قوية جدا يعني فاهم كويس قوي في اللغة والقراءات وبتاع ومركز ورامي ودنه بس يا جماعة مش رامي ودنه على حرف الضاد طلع صح والم- والمد انت جبته صح والإقلاب عملته صح والتجويد بتاعك صح وسايب قلبه مش بيلقط المعاني ديت لا يبقى بئس التعليم ده اللي انا قاعد قاعد امال اظبط حروف وسايب التحوف التحف الجميله دي اسيبها لا تتعرض الى قلبي فقال لي يا خلف اما ترى ما اعظم حق المؤمن تراه نائما على فراشه والملائكه تستغفر له يا سلام شوف الشيخ بيقول له ايه بيقول له يستغفرون انت قاعد تغط غطيطا نايم والرب شوف سموهم الودود جعل لك ملائكة تستغفر لك ثم قال حدثني حمزة الزيات عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلى أن قال إن الله خلق مئة رحمة فأنزل منها رحمة على عباده يترحمون بها شوف بقى الرحمة اللي موجودة يعني رحمة الأنبياء دول كلهم من من الرحمة الواحد في المية دي رحمة محمد جزء من الرحمات بتاعة الأنبياء دول كلهم خلاص ورحمة جميع الأمهات بأولادهم دي جزء من جزء من جزء من الواحد في المية ورحمة الخ- المحلو- ال- الحيوانات ببعضها ده جزء من جزء من جزء رحمة السمك ببعضه ده جزء من جزء من جزء ده كل ده واحد في المية فأنزل منها رحمة على عباده يتراحمون بها وخبأ تسعة تسعا وتسعين عنده فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين وأفضها, وأفضها على عباده فضها على عباده يا سلام يقول فمن رحمة واحدة جعلني مسلما فمن رحمة واحدة علمني القرآن من رحمة واحدة عرفني نبيه وفعل بي وفعل وفعل إني أرجو من تسع وتسعين الجنة يا سلام يا سلام الناس اللي الناس يا جماعه اللي اللي عارفه ربنا يقول النبي كما في صحيح مسلم يخرج من النار اربعه اربعه يخرجوا فيعرضون على الله فيلتفت احدهم فيقول اي رب اذ اخرجتني منها فلا تعدني فيها يا رب أنا مش عاوز ارجع هو قلقان ان بعد هذا العرض يرجع تاني فبيقول له يا رب اذ اخرجتني منها فلا تعدني فيها ده شعارك النهارده في الليله دي يا سيدي لو لو عندك يقين ان ليله القدر قد مرت ليس لديك يقين ان ليله عتقك قد مرت وهذه الليله يعتق فيها بشر والله وبالله وتالله هذه الليله هناك من سيعتق ولله في كل ليله من ليالي رمضان عتقاء وكل واحد ليه دعوه مستجابه فتبقى ده انت شعارك النهارده دعاء المعتوق عشان يعتقك الله سبحانه وتعالى فانت عندك يقين لو ليله ان دي ليله ليله من ليالي العتق انك تعتق من النار انت عارف يعني ايه تعتق من النار يعني اسمك ما عادش موجود في كشف يعني اس- اسمك مش موجود في الكشف اللي يخش النار اسمك خلاص اتكتب في قايمه ان دول مش هيعدوا على النار فستوفق لاسباب السعاده وستصرف عن اسباب الشقاوه وستكتب لك ان شاء الله باذن الله تيسيرات التوبه حتى لو وقع الانسان فيما وقع فيه وكتب من اهل العتق ده معناه انه لن يقبض الا على اوبه والا على عوده عشان كده مهم قوي فانت باقي باقي خلاص انتوا فاكرين قصه قاتل المئة نفس لما نأى بصدره قرب من باب ال- من من ارض الصلاح شبر واحد الشبر ده فرق الليله دي مليانه اشبار الليله دي اللي باقي في رمضان والله العظيم امتار وكيلوهات مش شبر اللي باقي كتير قوي الليله باقي كتير قوي في الليله باقي كتير قوي في رمضان فيبقى شعارك كده يا رب اذ اخرجتني من المعصيه فلا تعدني اليها اذ اخرجتني من الصحبه السيئه فلا تعدني فيها إذ أخرجتني من الهجر للقرآن فلا تعدني فيه إذ أخرجتني من كل شيء يبعدني عنك فلا تعدني فالراجل ده بيقول له يا رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها ما ترجعنيش تاني فينجيه الله منها يا سلام ألست اللهم عند ظن عبادك بك فإن ظني بك جميل إنك تقول يا رب أنا ظني أنك لن تتوفاني حتى تتوب علي عما قليل يتجاوز مولاي عني برحمة ليس كمثلها رحمة حتى كأن خطيئة لم تكن هذه عقيدة قلبي في وعد ربي وإن ربي لا يخلف ما وعد يكون عندك حسن ظن مع حسن عمل ده مهم قوي اللهم إن يكن منك العطاء على غير استحقاق فإنه ليس عندي حسنة تصيبني بها العتق من النار أنا ما عنديش حسنة يا رب إنك تديني العتق من النار والعفو لكن عندي من السيئات ما يقبض لساني خجلا عن رجائها فمن علي بها من حي على ميت ومن قيوم على مفتقر النبي صلى الله عليه وسلم جاله الراجل الكبير كبير هرم شيخ كبير عجوز سقط حاجباه على عينه وهو متكئ على عصا حتى أقام بين يدي النبي وبيقول له أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها لم يترك داجة ولا حاجة إلا أتاها ما سابش حاجة لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم أله توبة في حد عارف يقول الجملتين دول في حد زي الراجل ده بيقول أنا عندي ذنوب لو قسمت على أهل الأرض مش وسعتهم هتهلكهم هي... هيضيعوا بسببي فهل أله توبة فقال النبي هل أسلمت قال له أنا أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله النبي لقطه على طول قال تفعل الخيرات وتترك السيئات تتحرك ابدأ سارع فيجعلهن الله لك كلهن خيرات كل حاجة تتقلب قال له وغدراتي وفجراتي يا رسول الله قال نعم وغدراتك وفجراتك فالراجل ايه قال لي الله أكبر الله أكبر ثم ادعم على عصاه اتكأ ولم يزل يردد الله أكبر حتى توارى على الأنظار قلت الحديث ده من يومين ثلاثة عاوز عايزين نقول معنى فيه آخر سبحان الله هذا الشيخ أتى بين يدي النبي فرحا وكبر بين يدي النبي فرحا برحمتك يا رب فإنا نكبر بين يديك أنت وقد شيبتنا الآثام ونكبر ونحن أشد فرحة من هذا الرجل إن غدراتنا وفجراتنا أجل وضعفنا وعجزنا أوفى ولسنا موصولين بباب رسولك رحمة العالمين كما ذاك الشيخ كان موصولا فيا ذا الباب المناح الذي لا يوصد أبدا الله أكبر فرحين برحمتك التي وسعت كل شيء الله أكبر مستبشرين بقدرتك على مغفرة كل شيء الله أكبر مبتهجين بعظم الرجاء فيك الله أكبر نرى اليوم بحسن الظن فيك أنك ترحمنا غدا إن شاء الله حتى لا تحاسبنا على شيء الله أكبر من كل ظن سيء بأن ذنوبي أكبر من رحمة الله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة هذا ما أمر الله نبيه أن يقوله لمن جاء بابه فما هو قائل لنا ربنا إذ جئنا رحابه الآن سنسمع بإذن الله بآذان اليقين كتب ربكم على نفسه الرحمة فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين الله أكبر تتعرض ربنا للجاحدين برحمتك قبل عذابك فنحن المصدقون يا رب وإن عصينا يا رب نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا المعنى ضروري إن الواحد يدخل بهذا الانكسار نحن أولئك المسرفون على أنفسهم نحن يا رب بنو آدم الذي عصاك فرحمته بالتوبة ثم رحمته بالقبول نحن يا رب من إذا نظرنا إلى أنفسنا يئسنا حتى لكأن النار لم تخلق إلا لنا فإذا نظرنا إلى رحمتك طمعنا حتى لكأن الجنة لم تخلق إلا لنا نحن يا رب من تعلم ما اقترفنا وحدك من تعلم وتقدر على العفو عنها جميعا وحدك نحن يا رب شاكلتنا الخطايا وأنت شاكلتك الرحمة فإذا عملنا على شاكلتنا فعصينا فرجاؤنا أن تعمل على شاكلتك فترحمنا نحبك ولا نستطيع ونريدك ولا نقدر أم إما رحمتك وإما النار ثقوا في هذه الليلة التي ربما تكون آخر ليلة ثقوا في أرحم الراحمين رحمة الله رحبة رحمة الله مدهشة وسعوا أطماعكم في ربكم روحوا أرواحكم بنسائم الرجاء وابعثوا قلوبكم بهذه الرحمة بعثا جديدا ألم يعودكم الرحمة قل له يا رب لئن أساءت مني أعمالي فلا تسوء فيك ظنوني عمر ما ظنوني أتسيء الظن فيك يا رب ما حديث أنفاس نفسي إلا رحمتك التامة ومغفرتك اللهم إن لي ذنوبا وعيوبا وكروبا قد أعياني دفعها وقد يئست من نفسي لا من روحك أن أنجو من ظلماتها وأنا اليوم في هذه الليلة لا أبرح بابك حتى تبصرني بأسباب الزوال وتصبرني على بذل هذه الأسباب لست من خيار عبادك لكني أطمع وأنت خير شيء أن تعاملني بخير معاملتهم الله أكبر إن كنت أرضيت الشيطان بذنب أسخطك أسخطتك يا رب فإني أتخذك اليوم وحيدا وليا استدبرت الشيطان واستقبلت الله يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي شوارد همومي يا رب اجمع علي ضلات قلبي وأعذني من شتات في البال وبعثرة في الحال وسوء في المآل أسأل الله أن يغمسنا وإياكم في جنة العرفان والرضوان غمسة تنسينا كل نصب العبرة يا جماعة بالخواتيم العبرة بالخواتيم في معاملة الحق والخلق عبد ساءت بداية عمله ثم حسنت خاتمته خير من عبد حسنت بدايته ثم ساءت الخاتمة نعوذ بك من وحشة بعد أنس وقطع بعد وصل واعوجاج بعد استقامة فإن العبرة بالخواتيم فخلي بالكم لا تغادروا الثغر اللي انتوا عليه النهارده اوعى تغادر التله بتاعتك ارفع ايدك متعرفش لعل دي اخر شوكه من الج... من التعب قبل ما تاخد الثمره لعل دي اخر سنبله يابسه قبل الوفره لعل ديت اخر ليله بالبئر قبل الوارد وكل حاجه ايه تلاقي نفسك مره واحده خلاص انصح بايه انصح انك يكون قلبك وجل وجل وقلوبهم وجلة إنك بتعمل بس قلقان يا ترى ربنا قبل مني ولا لأ يا ترى ربنا وصلني ورقاني للتقوى فقبل مني ولا لأ كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل ومن علامات الوجل يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون شغالين ما مش بيناموا الحاجة التانية حسن الظن بالله حسن الظن بالله فاكرين الآية اللي أنا بدأت بيها وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم اوعى تقع فريسة في سوء الظن اوعى وتقطع طريق التوبة والأوبة سبحان الله ما تفوتش الليلة دي بحجة انك ايه عشت ليلة القدر ليلة كذا وشفت رؤية ومش عارف ايه والنبي جالك في المنام وقال لك ان دي ليلة القدر ما تضيعش ليلة العتق ليلة العتق ديت يا جماعة عارفين يعني عبد عبد بيباع ويشترى ما عندوش حرية مملوك سلعة فيجي سيده يعطي يعتقه فكأنما أحياه أحياه من أول وجديد اداله حياة فكذلك أنت المعصية بتوديك وتجيبك وأنت أسير الدنيا وأسير الغفلة تيجي تعتق خلاص سبحان الله فغلب حسن الظن بالله مع الوجل ثم الاستغفار والاستغفار والاستغفار لأن دايما الاستغفار يا جماعة هو نهاية كل عمل فاضل في الصلاة بنستغفر الحج بنستغفر فدايما سبحان الله طالعين من الحج ويستغفروا ربنا طالعين من الصلاة ويستغفروا ربنا ليه لا يرون العمل عشان كده والمستغفرين بالأسحار ليه بالأسحار لأنهم طلبوا صلوا القيام لما صلوا القيام قالوا إيه ده أهذا إله يعبد هذه العبادة فقط يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي صلي ثمان ركعات الركعة بربعين ثلاثة إيه ده خلقني واداني رجل واداني شوفوا سبحان الله لو ربنا دلوقتي يساو يعني شوفوا وإن تعدوا نعمة الله لو النهاردة في فاتورة بتدفع كل في العشر الأواخر يقول لك اللي عاوز رجله ادنها ما يجيلهاش خشونة في الركبة ولا أي حاجة اه ده يجيب الركعة بجزء لو عاوز طول السنة رجله تكون سليمة اللي عنده مشكلة في في النظر ده يجيب جزء ونص اللي عنده سرطان هيجيب أربع أجزاء اللي عنده مشكلة في العمود الفقري يجيب كذا في حد كان هيقصر في حد كان هيقصر في أي شيء ولا الكل كان هيقف كله كان هيقف صح لأن الكل متعلق إلا ما رحم ربي بالعطاء المحسوس طب والعطاء إيه المعنوي ده مش محتاجك إنك تقف تقول يا رب أنا مش يا رب حتى لو كانت ليلة القدر قد مرت وليلة العتق قد مرت فقد أتيت لليلة الشكر أنا جاي أشكر أفلا أكون عبدا شكورا بقى توقفني في ليلة كذا وليلة كذا وليلة كذا وليلة كذا وفي الآخر أمشي لا أنا جاي أشكر جاي أقول يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب وأنا راسي في الأرض ماليش عين اللي أنا أرفع شكرا أنك وفقتني لليلة القدر شكرا وحمدا وثناء أنك يسرت لي كذا وكذا وكذا وكذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويمن علي عليكم بالعتق ويرزقني وإياكم حسن الختام جزاكم الله خيرا